يتكلموا اهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة
فإننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسن فلست أجد لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطل ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت أشكر الله بيسوع المسيح ربنا إذا أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية الأصحاح الثامن إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون ولكن الذين حسب الروح فبما للروح لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم
محددة لهذا الأمر لكن الرب يساعدنا أنه من خلال الكلام اللي هنتكلمه دلوقتي ونحاول انه يكون بكل بساطة ناخد فكرة مبدئية وبعد كده يبقى فيه مجال للمناقشات اللي بيثيرها اسئلة تستيقظ في افكارنا نتيجة اختباراتنا الخاصة في الأول الحقيقة لابد أنه أدي فكرة مختصرة سريعة عن الرسالة وإن كانت معروفة عند البعض الرسالة, الرسالة معروف أنه المفتاح بتاعها لأن البار بالإيمان يحيى البار بالإيمان يحيى ولو خدنا بالنا هنلاقي إن البار اللي هو تبرر تبرر بالإيمان وأنه عندما يحيا بعد تبريره يحيا أيضا بالإيمان لكن الإيمان اللي يبرر أو بالحري الحاجة اللي يمسك بيها الإيمان عشان يتبرر شيء والحاجة اللي يمسك بيها الإيمان علشان يحيا شيء آخر وإن كانوا الاثنين مرتبطين ببعض فيما يختص بالتبرير يعني إز- ازاي كل واحد مننا بيجي باص معروف فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بمين بربنا يسوع المسيح جاب ليها على طول بيقول الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا ليه التبرير ارتبط بالقيامة مش بالموت يقول أسلم من أجل خطايانا طب لكن ما جالش لأجل تبريرنا لكن استنى لما حصلت القيامة وقال أقيم لتبريرنا ساعة ما مات المسيح مات تحت ثقل خطايانا أو بالحر تحت ثقل دينونة خطايانا ودفن في القبر في واحدة من اتنين يا إما إنه يكون فعلا أنهى كل خطايانا اللي وضعت عليه من جانب الله يا إما يكون فاضل لسه في حاجة ما كملتش في حاجة ناقصة فايه الدليل على ان خطايانا انتهت ان الله اقام المسيح من الاموات قيامة المسيح لها وجهين وجه الهي لما قال هو ايه انقضوا هذا الهيكل في ثلاثة ايام وقيم او لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها لكن فيه جانب إنساني مش المسيح اللي أقام فيه نفسه كالابن لكن الله هو اللي أقامه في الحالة دي الله أقامه من الأموات مش لأنه ابن الله لا الله أقامه من الأموات لأنه خلص العمل اللي كان عليه على أكمل وجه لأنه لو كانت خطية واحدة قاعدة ما كانش المسيح جم من الأموات إذا لما قام المسيح من الأموات تأكدنا أن خطايانا انتهت ويبقى بهذا المسيح قد أقيم لأجل تبريرنا ده من ناحية التبرير احنا قلنا البار لكن يحيى الحياة بعد الإيمان والتبرير زي ما قلنا في المناقشات اللي فاتت كلها بنختبر إنه الحياة مش سهلة زي التبرير ليه؟ التبرير إنه أنا سمعت البشارة اللي تتلخص في انها تقول لي انت خاطئ انت مذنب انت لك آثام ومعاصي أمام الله طيب دي سهلة إن أنا أقتنع بيها لأن فعلا ما هوش من الصعب لما تقول لي إن أنا راجل خاطي وعملت الخطية وارتكبت الأثام سواء كانت كبيرة ولا صغيرة ما هوش صعب إن أنا أقتنع بهذا الكلام فبقبله بالإيمان بشيء من السهولة لكن لما آجي للسلوك حياة ال- الحياة ال- سلوك الحياة المسيحية بعد الإيمان ألاقيه مش سهل زي ما كان أمر التبرير التبرير إن أنا وقفت أعترف بخطاياي وفي اللحظة اللي فيها اعترفت بخطاياي وآمنت إن المسيح أسلم من أجل خطايا وأقيم لأجل تبريري في نفس هذا الوقت أعطيت الوعد أو ال أو ال آه الحق في اعتبار نفسي تبرر أو أصبحت بار أجي أعيش بقى كبار ما هو أنا خلاص خدت خدت وضع البار أمام الله أجي أعيش كبار ألاقي إن الحكاية صعبة ليه؟ لأنه أنا في داخلي طبيعتين متضادتين الرب يسوع لما اتكلم عن الولادة ثانية مع نيقوديموس ما قالوش إن نوال الطبيعة الجديدة معناها جلع أو خلع الطبيعة القديمة إنما قال له إيه؟ قال له المولود من الجسد جسد هو ده هيقعد زي ما هو لكن هتيجي عليه حاجة جديدة في الإنسان المولود من الروح هو روح فلما يبتدي المؤمن عايز يعيش كبار يصطدم بالحقيقة إن طبيعته القديمة موجودة زي ما هي وإن التبرير ما عالجش مشكلة طبيعته القديمة لأنه بعد شوية فرح وانبساط وتعزيات ويمكن انطلاقة كده في البداية يبص يلاقي ابتدت مخالب ال- الحيوان الشرس اللي فيه اللي هو الطبيعة القديمة تمد ايديها وتهبش فيه وتسبب له القدر والألم واللي بيخلي الحكاية أكتر مرارة إنه هذه الطبيعة قبل التبرير وقبل الولادة الثانية كانت لوحديها هي الحاكمة بأمرها في المؤمن فما دام هي الحاكمة بأمرها يبقى مطلق صراحة طبيعة الإنسان إنه ما دام في حاجة ما عليهاش كبت فيه تبص تلاقي إيه هو مستريح لأن هي واخدة راحتها وهو واخد راحته أول ما يبتدي يعيش كبار هيبص يلاقي انه يتعين عليه انه عايز يكبت او يقمع او يمنع حاجة وحشة عمالة تصرخ فيه وتنادي طالبة شيء بخلاف حياته الروحية ولانه هو خد الايمان وبيحاول يمنع الطبيعه القديمه عن كده كل ما حاول المنع وكل ما حاول القمع وكل ما حاول الردع كل ما حاول الكب كل ما اشتدت شراسة الطبيعة التي فيه وإذ به أتعس حالا مما كان في الأول هذا الوضع مصور في الأصحاح السابع من رسالة رومية اللي بيقول فيه الرسول لكن لما جاءت الوصية بمعنى انه لما اتولد ثانية وعرف قوة الوصية الأدبية ايه قوة وصية الحياة بالبر لما عرف قوة الوصية وحاول ينفذها لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا مت أنا يعني إيه؟ يعني بدي حالتي مجندلة أكتر من الأول الحكاية دي تلمسها في حاجة إن لما يكون عندك ولد صغير في البيت يمكن مثلا آه يبقى فيه آه بوتاجاز ولع ولا حاجة وبطول ما انت ساكت ما تتكلمش يمكن ما يفكرش ان هو يروح ناحية البوتاجاز او يلعب في علبة الكبريت او مش عارف ايه ساعة انت ما تغ... ما تحب تعمل احتياط وتقول له اوعى يا ولد تروح ناحية كذا يبتدي هو يروح ناحية الحاجة دي ده وضع الطبيعة البشرية كده المرغوب فيها ممنوع الممنوع مرغوب الممنوع فيها مرغوب ف فأصحح سبعة عشان آه، أدي مجال للمناقشات آه، تبص تلاقي واحد بيقول ايه الواحد ده اللي بهلنا على ان ده الشخص الشخص اولا اللي بيتكلم في رومية سبعة ده مش مش واضح في الحالة تاخدوا بالكم معايا مش واضح في حالة رومية سبعة لا ده واحد طلع من رومية سبعة وبعد ما طلع بيوصف ايه اللي كان حاصل لما كان في رومية سبعة طب ليه ما يكونش بتاع رومية سبعة في نفس الحالة مش ممكن اصلك انت مثلا لو لو رحت الواحد بيغرق في البحر ما يقدرش يوصف لك هو بيغرق ازاي هو مشغول بيه ولا بيه ده هو تقدر تقول له يعني تروح تقول له اوصف لي ازاي انت بتغرق يقول لك غيتني في الاول وبعدين ابقى احكي لك غيتني في الاول وبعدين ابقى احكي لك انما احكي لك ايه فالكلام في رومية سبعة يقول آه لأننا نعلم يبقى ده واحد إيه لأننا نعلم كمسيحيين أن الناموس روحي خدوا بالكم اللي بيتكلم ده ضمن جماعة إيه مسيحيين روحيين فإننا نعلم أن الناموس روحي واما مش نحن لا لان ال ال ال لو قال نحن تبقى ال- يبقى روميا سبعه ده حاله المسيحيه احنا نعلم كمسيحيين ان الناموس روحي اما انا ده اختباري بقى كان ازاي فجسدي مبيع تحت الخطيه يبقى أول صورة يشوف فيها المؤمن اللي بيجتاز في هذه الحالة إيه نفسه إزاي شايف إنه هو كله عبارة عن كتلة مستعبدة مبيعة تحت الخطية كله خطية من أول لآخر وبعدين يمشي شوية في الأصحاح فيكتشف شيء طبعا المشي في في الأصحاح مش مشي مش يعني مش مشي في الاختبار بالطريقة دي يعني الاختبار مش زي المشي في الأصحاح المشي في الأصحاح ده بنقوله في دقيقة لكن المشي الاختباري من خطوة للتانية ده من مؤمن لتاني بياخد له يا اما ايام يا اما شهور يا اما سنين ما تستغربوش من الكلام ده فبعد ما قال انا كل جسدي مبيح تحت الخطيه انا وهي دي الحته اللي فيها بتصار الاسئله كتير هو انا مؤمن ولا مش مؤمن لما صرخت للرب كانت الصرخه كافيه ولا مش كافيه ايماني صحيح ولا مش صحيح انا ما اعرفش ارتكبت الخطيه التي للموت ولا لا ابليس بيقول لي وبيقول لي. كل ده يتلم في الحته دي ليه لانه من واقع خط الطبيعه الساقطه اللي فيه شايف كل كيانه خربان وبعدين تمشي الاختبارات شويه بحسب الزمن اللي يسمح به الله وبعدين يلاحظ حاجة يقول ايه يقول ده انا شايف ان انا مش عايز اعمل الخطية لكن اجد ناموسا اخر في اعضائي ناموس اخر يعني ايه يعني بدا هو ميز ان انا بتاعته غير الحاجة اللي بيسميها ايه اخر اصبح يميز ان فيه انا وفيه اخر لما بيقول انا شايف ان ان ان انا مش عايز الارادة حاضرة عندي الارادة حاضرة عندي واما ان افعل الحسن الحسنى فلست اجد أنا أرى فينا في أعضاء ناموس آخر ناموس في أعضاء يسبيني يحارب ناموس ذهني شوفوا يبقى مش بس ورانا ان في حاجتين ورانا ان فيه ناموسين وبالمناسبة دي معنى كلمة ناموس يعني قاعدة العمل او الميل في الاتجاه قانون الاتجاه يعني مثلا قانون السمك يعيش في المية وان طلعته بره المية يموت قانوننا احنا ما نعيش في المية فناموس ذهني اللي هو الناموس ناموس الطبيعة الجديدة له اتجاه وناموس اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني قهرا ويسبيني الى ايه ناموس الخطية الكائن في اعضاء طيب ده هنا في حصل ايه شوية فرج شوية نور انه في الاول كان شايف انه كله على بعضه معجون ايه معجون خطية اتقدم دلوقتي شوية فابتدى يميز انه كان على ارادته بحسب الطبيعة الجديدة مش عايز لكن اللي بيحصل انه لما بيرجع بيرجع لان فيه ناموس اخر وبيسميه ناموس اخر مش انا مش انا اللي بعمل ده في واحد حاجة تاني فيا هي اللي بتسبيني و- و- و- وبتقهرني على فعل الخطية إذا لست بعد أفعل أنا ذلك بل الخطية الساكنة آه خدوا بالكم في الأول كان في آية بتقول إيه لأني أعلم أنه ليس ساكن فيا اي في جسدي شيء ايه صالح شايف شايف حاجة حلوة ابدا كله خطية بعدين رجع قال لا ده انا شايف ان اني لست انا افعل ذلك بل الخطية ايه يبقى دول اتنين سكان اتنين سكان في الكيان انا الجديد والخطية الساكنة فيا فدي بتدي برضه ايه تخفيف شوية تخفيف شوية ودي خطوة متقدمة بعد شوية يكتشف حاجة مرة تاني كان منتظر انه ما دام هو ان فيه طبيعة جديدة وإرادة جديدة ومش هي اللي بتعمل بالخطية اللي, اللي ساكنة فيه كان منتظر بعد كده ان ان انا الجديدة تغلب ايه القديمة اذ به يصطدم أن بالحقيقة المرة أن الطبيعة القديمة هي الأقوى ما تفتكروش ان ده اكتشاف سهل ده مر جدا الله ازاي الطبيعة اللي من الله الطبيعة المولودة من الروح تبقى هي الأضعف ويبقى الطبيعة القديمة هي الأقوى ما هو بيقول ناموس يسبيني إلى ناموس الخطية والموت إلى الحد الذي فيه يقول ويحي أنا الإنسان الشقي الاكتشاف ده زي ما قلنا مرير لأنه متوقع أن الطبيعة اللي من الله مفروض تبقى أقوى وإذ به يكتشف أن الطبيعة القديمة هي الأقوى إيه ده خده هو الشيطان أقوى من الله الخطية أقوى من الطبيعة الجديدة دي حالة مريرة جدا ده لازم هنا بدأ تخش برضه كل أنواع الشكوك لا أنت مش مؤمن روح اطلب الإيمان من تاني لا أنت مش مخلص روح اطلب الخلاص من تاني لا أنت ما صرختش بالكفاية أنت ما تبتش توبة كافية يعمل العاملة وبعدين يصرخ للرب ارحمني خلصني وبعدين يبص يلاقي برضه الطبيعة القديمة أقوى وتيجي مرة تانية تكفيه وتجيب بوزه في الأرض وبعدين الشيطان يقول له آه ما هو أصلك لما رحت المرة اللي فاتت ما كانتش توبتك عميقة كفاية ما صرختش كفاية المرة دي ابكي أكتر صوم تذلل إيه حط وشك في التراب أكتر اطلب الرب من قلبك أكتر قلبك مش مش مش مية في المية للرب المسكين الغلبان يقفل على روحه يحط وجهه في التراب ويزعج ويصرخ ويصوم ويتذلل وتبقى حالته حالته النفسية كرب يعني مرحلة ما يعرفش يوصفها إلا اللي كان فيه وحاجات تانية كتير في كل أنواع الشكوك تيجي في المرحلة دي وبعدين وبعدين كل الكلام اللي اللي, اللي كان بيتكلم هو انه انا تعرفوا بقى عايز اقول لكم على احصائية بسيطة لروميا سبعة بس من عدد 14 قبل عدد 14 ده جزء يعني مستقل عن الاختبار من عدد 14 ده اتذكرت انا أربعين مرة انا انا انا انا طبعا مش هتعدها انا انت كفاية لان ما انتش واخد بالك من الضمائر بتاع كلمة يسبيني لان يسبيني دي تبقى ايه يسبي انا لما تعدها الضمائر هتلاقيهم مش اقل من 40 مرة وبعدين لم ترد كلمة النعمة مرة واحدة لم يرد لفظ الفداء مرة واحدة لم يذكر اسم المسيح يسوع إلا في آخر الاختبار في آخر الاختبار قال لا دي مش مسألة إن طبيعة الجديدة هي اللي هتقوم القديمة ده أنا عايز إسعاف من بره تاني عايز إمداد عايز إمداد إضافي للطبيعة الجديدة اللي فيا الطبيعة الجديدة مش نافعة من من إيه مش يساعدني على الخلاص لا من ينقذني ده انا عاوز واحد من بره بقى امداد من بره يغيثني من ينقذني من جسد هذا الموت واول ما جال الكلمتين دول اذ به يقول ايه اشكر الله يقول لا انا ما لقيتش الانتصار لكن لقيت المنتصر انا لسه قاعد في تحتي لكن اكتشفت المنتصر اتاري زي ما كان الشخص ده اساس تبريري هو ده اساس عتقي أساس عتق من ينقذني أشكر الله بالمسيح يسوع ربنا ما جاش أشكر الله بيسوع المسيح ربنا الذي ينقذني أو يحررني من جسد الخطيئة لا هو استراح قبل الإنقاذ قبل الإنقاذ ما يحصل استراح على ايه ان المنقذ موجود فبالايمان قال حتى ان كنت انا لايق في حالتي لكن المنقذ موجود وانا اشكر الله عليه دي عبارة بعد كده لابد نفهمها برضه شوية يقول إذا أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله وأما بالجسد فناموس إيه؟ عاوز يقول حاجة عاوز يقول إن اكتشافه للمنقذ ما يغيرش من ط... من من, من صفات الطبيعتين دول بتاعة ربنا أهي بتاع ربنا وبتاعت الجسد أهي بتاعت الجسد طب ليه تستنى بتاعت الجسد الله عمل كده الله عمل كده لأغراض يقصد منها إننا نتعلم حاجات كتير مش ممكن نتعلمها إلا عن طريق وجود هذه الطبيعة المقاومة فينا أجرب من النهاية عشان فتح باب المناقشات يبتدي الصح 8 بالقول إذا لا شيء من الدينونة على الذين مات المسيح لأجلهم وقام لا المرة دي مش كده اللي مات وقام ده كان عشان موضوع التبرير اللي هي نقطة البداية لكن دلوقتي هيتكلم عن ما بعد التبرير اللي هو الحياة واللي تعرض فيها المؤمن للسقوط والضعف والانحطاط إلى حد اليأس اللي شفناه اليأس اللي خاف حتى من الدينونة بعد كده بعد ما كونه اتضرر فبيقول هنا لا شيء من الدينونه مش على الذين مات المسيح لأجلهم لا لكن على الذين هم في المسيح يسوع كلمة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لو رحت الكتاب المشوهد هتلاقي انها يا اما موضوعة بين قوسين دليلا على انها اصلا في اقدم النسخ مش موجودة يا اما تلاقي في الشواهد اللي تحت مكتوب عليها كلمة ت يعني تركت في احسن النسخ فاستقر رأي كل المفسرين الافاضل على ان العبارة دي ما هياش اصلية في مكانها هنا مكانها جاي في اصح في عدد اربعة عدد اربعة بس يظهر المترجم يعني استكثر انه لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع بس ويحط نقطة فقال لك ما دام جاية في عدد اربعة من باب الاحتياط كمان ايه لحسن الناس يعني يستغلوها في الاباحية حطها في العدد الاولاني عشان تزيد التأكيد على ضرورة السلوك لكن لا لا شيء من الدينونة ملاش دعوة بالسلوك خالص بل على الذين في المسيح والسؤال الآن يعني إيه في المسيح لأنه هو ده العتق العتق مش معناه النصر على الخطية نصر على الخطية تيجي بعد العتق لكن العتق أولاً معناه ان انا اعرف ان رغم وجود طبيعة قديمة فيا لكن نسبتي الرتبة بتاعتي الكلاسيفيكيشن بتاعي معلش انا مش قادر اعبر يعني التصنيف بتاعي تبع المسيح يسوع وبما ان المسيح يسوع دلوقتي في السماء بلا خطية فانا فيه رغم وجود الخطية فيا بلا خطية تذنبني امام الله يعني الخطية فيا لكن الخطية فيا مش هي التصنيف بتاعي ما هو نقطة التعب ايه ان انا شايف فيا طبيعة جديدة تبع المسيح وطبيعة قديمة تبع الجسد فانا نظرا لان الطبيعة القديمة اقوى حاطط تصنيف نفسي تحت الطبيعة ايه تحت الطبيعة القديمة اني شايف ان هي اللي متعافية فمصنف نفسي تحت ايه تحت الفئة الجسدية المبيعة تحت الخطية لكن لما اكتشفت ان المسيح يسوع مش بس مات لأجلي لكن انا كمان موجود فيه وهنعرف موجود فيه ازاي يبقى التصنيف بتاعي هو تصنيف المسيح يسوع مش تصنيف الخطية رغم ان الخطيه موجودة فيا وبعدين جاب سببين لهذا التصنيف اللي في المسيح أول سبب قال إيه لأن ناموس احنا عرفنا معنى كلمة ناموس يعني قاعدة الحياة قاعدة العمل ناموس روح الحياة في مين مش فيا بقى اه دي حاجة جديدة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية والموت ازاي ازاي حصلت دي عشان نعرف ازاي حصلت دي هنرجع خطوتين لورا اصحاح ستة اصحاح خمسة اتجان نتائج التبرير بالإيمان اللي هي الخطوة الأولى أصحاح ستة اتجالوا ثلاث عبارات مهمين جدا اتجال عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية خدوا بالكم من كلمة ايه ليبطل ما جالش إنسان العتيق قد صلب معه فأبطل جسد الخطية كأن الحكاية إيه انتهت لا ليبطل جسد الخطية ده عملية مستمرة ليبطل جسد الخطية كي لا نعد نستعبد للخطية العبارة الثانية احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا الحكاية دي معناها إيه؟ الحكاية دي معناها إنه الخطية اللي ساكنة فيا ومستعبداني عاملة زي سيد قاسي وأنا عبد تحت إيدها كاسرة أنفي وحاطة بوزي في التراب والعبد زمان ما كانش يتغاث من سيده القاسي إلا بحاجة من اتنين يا سيده يموت يا هو يموت السيد ما ماتش لأن احنا عارفين إن الطبيعة القديمة جاعدة يبقى موت أنا أحسن إزاي؟ عملية حسبانية إن الله عطاني اه تصريح رسمي باعتبار نفسي لما مات المسيح مت وياه ده أمر واقع ولا خيالي واقع في فرق بين الواقع وبين التنفيذي حقيقة واقعة ليه لأن الله شايف كده ومطلوب مني ان انا اعمل ايه احسب حساب الله مين اللي يحسب الايمان احسبوا انفسكم امواتا عن الخطيه طب ما دام مت عن سيدي يبقى طلعت من تحت ايده ولا لا طلعت طب بس طلعت من تحت السيد القديم وبقيت فين في الشارع لا لازم الجالي سيد كويس اشتغل عنده شغلة كويسة شريفة كريمة غير القديم ده سيدي الجديد مين الله ولكن أحياء لله زي بالمسيح يسوع ربنا يعني الحكاية ازاي يعني الحكاية ان الشخص اللي بيجي راسي الجديد الشخص اللي بيجي تصنيفي تبعه هذا الشخص يحيى لله وما دام هو يحيى لله يبقى بحياته لله انا تبعه في حياته لله انا تبعه في حياته لله لان في عبارة بتقول في ستة ايه الموت الذي موته ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها ايه كذلك انتم ايضا آه دي العبارة ايه دي الثانية الثالثة ايه اذا لا تملكن الخطية في جسدكم الماء يعني هستعيد طبعا تشبيهات بعض الأحبة إيه كنت سمعت الحكاية دي من أحد خدام الرب يعني بيشبه إن التشبيه مختلف شوية إن مش أنا السيد اللي هو الخطية وأنا اللي هو العبد شبه الحكاية دي بأن الخطية عمدة البلد وأنا واحد من أفراد البلد وشبه أنه بدل ما أنا مت عشان أنفصل عن السيد شبه هو العملية دي بوجه تاني أن العمدة ده جاله مرسوم من وزارة الداخلية بعزله عن العمودية فزمان لما كنت اجي ماشي قدام بيت العمدة ده كان يقول خد يا ولد تعالى يا ولد خد يا ولد عاجزي شوف ال- البهيمة دي وكلها ولا اعمل لها ايه حاضر يا سيدي يلوصني في البهايم وي- ويجرفني في الوساخة اللي عنده وصل مسهوم ان العمدة ده منحرف فعزلت وزارة الداخلية وعلى رأي الأخ اللي حكى الحكاية دلوقتي هو في الفردوس قال آه، العمدة لما بيتخلع ينقلوا التلفون من عنده ويودوه عند العمدة الجديد و يعني السلاحليك آه، بتاع الغفر يودوه هناك برضه في فايز قدام بيت العمدة القديم يقول خلينا يا ولد يقول له، لا كان زمان ما كان زمان لأن الخطية لن تسوتكم ليه؟ عشان انتوا بتشدوا حيلكم اللي بتطبقوا الناموس لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت إيه؟ تحت النعمة علمي بأن ذات اللي بررني هو اللي بيحيا فيا وهذا بالنعمة بحيث إن أنا منتسب إليه وتصنيفي تبع المسيح بالنعمة رغم كل ما يحدث من الطبيعة السقطفية شعوري بهذه النعمة أكبر ترياق على عتقي من الخطية التي في الداخل احنا نفتكر انه لما نكون احنا م- يعني مستعبدين للخطية يبقى عايزين لنا قربات وكل ما الواحد منا يستمر في الخطية يتشد الكرباج علشان ايه نبط لا اللي يخلينا نكره الخطية نعمة المسيح لأن الخطية لن تسودكم في ايه يظهر العمدة الكبير الجديد الله على ايه حال كان كلامنا ان لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع وقلنا ان التصنيف بتاعنا بيجي فين في المسيح يسوع ليه بيجي في المسيح يسوع علشان سببين ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية والموت ازاي دي حصلت شرحناها بان انا بالنسبة للخطية عبد لسيد قاسي اطلع من تحت ايده بالموت احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية وحاجة تانية المهمة لان الخطية لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت ايه النعمة يوم ما المؤمن يحط نفسه تحت ناموس تسود عليه الخطية لكن بطول ما حطت نفسه تحت النعمة يبقى فيه قوة وجاذبية كافية للنعمة إنها ترفعه فوق الخطية والمقص... وطبعا احنا اتكلمنا كتير يعني ايه ان المؤمن يبقى تحت النعمه آه، هتيجي ملاحظة يعني آه، طيبة في ال- العدد اللي بعد كده احنا قلنا آه، السبب في ان انا تبعيتي او تصنيفي للمسيح يسوع اولا اني آه، ناموس روح الحياة بتاعه هو اعتقني من ناموس الخطية والموت اللي فيه آه، هو روح الحياة قوة حياة المسيح المقام قوة حياة المسيح المقام بواسطة الروح القدس آه، الحاجة الثانية اللي خلتني أنا في تصنيفي في المسيح وبالتالي ما علياش دينونة رغم بقاء الطبيعة فيا وربما عملها هو انه طيب اديني عرفت ان ايه ان ناموس روح الحياة في المسيح يسوع هو اللي بيحيا فيا في طبيعتي الجديدة طب والقديمة لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد أهو شوفوا الكلام ليه أنا ما قدرتش أنفذ الناموس لأن الطبيعة الخربانة زي لما تروح لواحد نجار ماهر جدا وتديله خشب مسوس وتقول له انا سامع انك انت نجار ماهر اعمل لي دولاب كويس يقول لك اسف ازاي ده انت راجل آه، معروف ومشهور يقول لك مش قادر لان الخامه اللي انت جايبها ما اقدرش استخدمها فالناموس كان ضعيف بسبب ان الخامه اللي بيشتغل عليها اللي هي طبيعة ساقطة خربانة فش فايدة الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية عملية الخامة دي ما صلح ما حاولش يصلحها دانها دانها بمعنى ايه مش جلعها مني ولا موتها فيا اصدر عليها حكم الادانه كشيء لا نفع منه بمعنى ان كل ما يمكن ان يفعله الله فيا بسبب الخطية الساكنة فيا وانا خايف ان الله يعاملني بدينونة بسبب الخطية الساكنة فيا الله كل الدينونة اللي عنده صبها على الطبيعة السقطة اللي فيا في مين؟ في المسيح دان الخطية التي في الجسد هنا بقى يجي مساج هختم بيه وهو انه كتوضيح لهذه الحقيقة بيحصل في ال- آه، الجماعة المزارعين حاجة اسمها التطعيم التطعيم ده معناها مثلا ان واحد آه، جنيني يروح جاي لشجرة زي شجرة الأرنج ويروح قاطع رأسها من فوق لكن أصلها من تحت قاعد ويجي يفتح شرخ فيها ويجيب غصن شجرة برتقال ويحطه ويثبته لحد ما ياخد في الأصل وبعد ما ياخد في الاصل يبتدي ينمو لما نروح نسأل الجنين ده نقول له بقى انت العملية اللي عملتها دي تسمي الشجرة دي ايه يقول لك دي شجرة برتقال ايوه شجرة برتقال اسمها برتقال دلوقتي نقول له ازاي طب مش يص... مش مش آه لو كنا لو كنا ندقق في الكلام نقول نصها أرنج من تحت ونصها برتقاني يقول لك لا ما عندناش احنا اللغة دي من ساعة ما تحط فيها الطعم الجديد دي هتطلع برتقان نقول له طب في حاجة طب معنى انها تطلع برتقان آه ان معناها ان ما فيهاش اصل النارنج خالص يقول لك لا اصل النارنج فيها ومش بس اصل النارنج فيها وممكن الاصل ده يبزبز ويطلع براعم ويحاول يطلع ثمر نارنج طب وانت شغلانتك بتعمل ايه قال بالسكينه والموس اول باول والبرعم لسه صغير اروح قاشطه اهو ده الوضع بالنسبه للمؤمن الشجره قديمه الاصل لكن الفرع الجديد اللي اتحط فيها ناموس روح الحياه في المسيح يسوع خلاها بقيت مصنفه تبع ايه تبع الجديد في المسيح يسوع اللي ما عليهش دينونه بحيث انه اذا كان تجع على المسيح دينونه يبقى تقع على المؤمن دينونة بسبب الخطية اللي فيه أو عمل أما عملية الكشط دي فدي بقى عملية ملاحظة يومية من جانب المؤمن اللي تدخل في دور إيه فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض إن قبل ما الحاجة لسه هتبتدي فسلطاني أنا بعد التغيير اللي حصل ده كله إن أنا أقشطها أول بول في مهدها علشان ما تطلعش آه، أفتكر أنا لحد كده يمكن آه، أكتر من كده مش ممكن لأن الوقت حتى لا يسمح فالمسألة مطروقة للمناقشة إذا كان هناك مجال بقاء الطبيعة الجريمة في المؤمن مرتبط ببقاء المؤمن في البرية آه، لأن معنى أن الله يجلع الطبيعة القديمة يعني معناها يجلع المؤمن جسده ويروح على السماء لكن طالما قاعد هنا في البرية بجسده يبقى قاعدة فيه الطبيعة برضه ده مش الإجابة الكاملة أمال إيه في حاجات في طريق البرية ما أتعلمهاش إلا عن طريق الطبيعة الساقطة التي فيا دي حاططها الله علشان تخليني صاحي أنا دلوقتي لما أبقى لما أبقى مثلا في بيت زي بيت العجمي ده قاعد وبعدين واحد ينبهني إلى إنه في في المنطقة ال- القريبة مني في حتة ما فيه واحد حرامي ده يخليني أعمل إيه؟ أسهر بقى لما بنقول إن الطبيعة قاعدة في المؤمن مش زي ما بيقولوا إخواننا أحيانا في المسيحية انكم بتدوا المؤمن آه، تصريح او تفويض انه يستمر الخطيئة ابدا ده بقاء الطبيعة معناها دواعي السهر والاستناد على الرب اولا باول ثم لو كنت فاكر لو كنت فاكرين في موضوع دخول الخطية وعلاجها ان الله هو اللي سمح بدخول الخطية مش كده سمح بدخولها ليه عشان كان هيتمجد عن طريقها بمجد لم يكن له قبل ذلك وعن طريقها يدعى الإنسان إلى علاقة سامية مع الله ما كانتش ممكن تكون متوفرة آه، بدون دخول الخطية يعني لو ما دخلش الخطية كنا نبقى فين دلوقتي مع أبونا آدم في جنة عدن على الأرض آه، فواكه حلوة ومية و- وعلى الأرض ومعرفتنا لله إيه خالق دلوقتي في حاجات أعظم من كده دلوقتي نعم ايوه ما هو ما تعلمناش ببلاش دلوقتي في معرفتنا لله كالاب كاله كل نعمه واله كل نعمه ما يتعرفش الا عن طريق وجود مقاومه الطبيعه الشريره اللي فينا آه، فعلا ما بنتعلمش حاجات كتيره الا عن طريق وجود هذه الطبيعه ما نتعلمش ايه مدى كراهية الله للخطية الا في هذه الطبيعة ما نتعلمش ايه هي مدى حلاوة الشركة الا لما نضوج انه من خلال الخطية ازاي بتنقطع الشركة وتسبب المرارة بتاعتها وازاي لما بترجع الشركة بتبقى أحلى وألذ بكثير مما سبق أشياء كثيرة في الواقع الله يستخدم وجود الطبيعة الساقطة فينا لتدريبنا في طرق البر في طرق القداسة لأنه أي حاجة ما تشتغلش وتربى عضلات بدون وجود مقاومة يعني لا أقول عنها أنها ما بتربيش جذع ثابت متين في ألياف إلا من خلال الرياح العاصفة
اسمع دوت كوم